ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث الثالث والأربعين وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر الحديث في الصحيحين قال ابن رجب هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ أي الإمام النووي رحمه الله أغفله فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع له وهذا الحديث خرجاه من رواية وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن ابن طاووس أيضا وقد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس ورجح النسائي إرساله وقد اختلف العلماء في معنى قوله الحق الفرائض بأهلها أقف عند هذا الحد قبل الاستمرار في القراءة ونملي عليكم هذه المقدمة في علم الفرائض لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بها اكتب ما يملى عليك مبحث طويل ولما وانا براجع على المادة العلمية وجدت من الصعوبة بمكان أن نستمر في قراءة الحديث دون إملاء هذا الذي سيملى عليك عنوان في وسط السطر مقدمة في علم الفرائض مقدمة في علم الفرائض يعني أأمل ألا يتخلف أحد عن الكتابة أولا حد علم الفرائض حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا والمراد بقولنا فقها والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث والمراد بقولنا حسابا والمراد بقولنا حسابا أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط أول نعم تحديد نصيب كل وارث بالضبط يبقى فقها من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث طيب حسابا نحدده ومعنى كلمة نحدده أي نحدده بعملة العصر لأن عندنا التحديد نوعين نقول مثلا الزوج له الربع مثلا طب الربع ده يعدل قد ايه نص فدان جاموستين أربعين ألف جنيه أدي معنى كلمة إيه حسابا واضحة يا مشايل يبقى فقها تحديد النصيب بما ورد في الكتاب حسابا أنه هو ترجمة هذا النصيب للواقع الذي نعيش فيه واضحة أول السطر موضوعه أي موضوع علم الفرائض موضوع أي موضوع علم الفرائض ما يخلفه الميت من مال ما يخلفه الميت من مال والمراد بالمال كل ما ينتفع به والمراد بالمال كل ما ينتفع به ويدخل في ذلك أيضا ويدخل في ذلك أيضا ما تسبب فيه الميت ما تسبب فيه الميت ولو لم يحصل إلا بعد وفاته ما تسبب فيه الميت ولو لم يحصل إلا بعد وفاته مثال ذلك إلا بعد وفاته يعني خدوا بالكم يعني هذا المال الميت تسبب فيه ولما تسبب فيه ما حصلنا هذا المال إلا بعد أن مات زي بالضبط اللي هو في الواقع عندنا مكافأة نهاية الخدمة حينما يموت إنسان في عمل معين تقوم الدولة أو المصلحة الذي يعمل فيها تصرف له إيه مكافأة وكذلك ديتهم إن مات ديته يعني مات مقتولا وهذا القتل استوجب الدية يبقى هو تسبب فيه ولكن لم يحصل لنا هذا المال إلا بعد إيه إلا بعد وفاته واضحة يا مشايخ واضحة يا رجالة طيب أول السطر ها؟ م- مثال ذلك ما تعطيه الدولة ما تعطيه الدولة للرجل بعد موته آه، زي بالضبط ايه آه، والسؤال ده ممكن يعتريك يقول لك والله ده الحكومه صرفت لنا خارجه والخارجه ديت مثلا جايه باسم امنا اي الزوجه هل تركه ام لا تركه؟ تركه واضحه يا مشايخ تعتبر ايه تعتبر تركه وده بعكس المعاش المعاش اللي هو ايه المرتب الذي يستمر بعد موت الرجل المعاش يا اخوانا بت- بتخضع احكامه لما سنته الدوله من قوانين يبقى فرق بين التركه وبين الايه وبين المعاش اكتب عندك ويدخل في ذلك ايضا ديه الرجل ويدخل في ذلك ايضا ديه الرجل ان مات مقتولا ان مات مقتولا أول السطر ثمرة ثمرة علم الفرائض ثمرة علم الفرائض يعني ما هي الثمرة المرجوة من دراسة علم الفرائض إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة إيصال كل وارث ما يستحقه من التركه حكمه فرض على الكفاية فرض على الكفاية حكمه اه طبعا احنا بنتكلم عن تعلمه حكمه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإن أهمل يأثم كل من يتمكن من تعلمه ولا يفعل وإن أهمل يأثم كل من تمكن من تعلمه ولم يفعل والجهل به الجهل بإيه يا مشايخ بعلم الفرق والجهل به يؤدي إلى يؤدي إلى إعطاء ما لا يستحق وحرمان ما يستحق والجهل به يؤدي إلى إعطاء ما لا يستحق وحرمان ما يستحق وهو من أكل الحرام وهو من أكل الحرام نعم اي نعم لا ما هيفترض مثلا يعني احنا هنفترض احنا مجموعه معينه واخد بالك و ومات بيننا رجل فاردنا ان نتصرف في تركته عجزنا يأتم الجميع طب من جمله الجميع رجل عاجز لا يستطيع ان يطلب علم هذا ليس عليه شيء بل ال- الاثم يتحقق في من يتمكن من تعلمه ولا ايه ولا يفعل هذا لا يجوز وأيضا رجائي قبل أن أكمل رجائي في مسألة المواريث أرجو أن تكون دقيقا إن عرفت الجواب بيقين بلغه أشكل عليك إياك لأن فتواك إما أن تعطيه ما يستحق وإما أن تمنعه ومعنى كلمة منعته أي حرمته من ماله أو أعطيت ما لا يستحق يعني أعطيته الحرام والقاعدة الشرعية في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره سنده صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه يعني أنت أفتيته وقلت له مثلا إيه لك النصف وهو ليس له شيء في التركة فأنت أطعمته الحرام إثمه عليك أنت اكتب عندك أركانه أركانه له ثلاثة أركان الركن الأول له ثلاثة أركان الركن الأول المورث وشكل المورث ضع على الواو شدة وكسر المورث وهو المسلم الذي انتقلت تركته وهو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته سواء مات حقيقا أو حكما هو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا انتبهوا يا مشايخ هيقابلنا مصطلحين في علم الفرائض موت حقيقي وموت حكمي وحياة حقيقية وحياة حكمية زي بالظبط لو انت تفتكر في النكاح عندنا الدخول الحكمي والدخول الحقيقي فعندنا الموت الحقيقي معروف أن تخرج الروح من الجسد وله علامات معروفة طب الموت الحكمي معناها إيه أن يحكم القاضي بأن فلانا مفقود وده هيجي لنا إن شاء الله في دراسة الفقه لما نصل لموضوع المواريث في تيسير العلام هنتكلم عن ميراث المفقود ايه معنى ما كلمة مفقود يعني حكم القاضي بكونه مفقود طيب هو متغيب مضى على تغيبه مثلا عشر سنين والقاضي لم يحكم بتغيبه ولا بفقدانه ما زال حي يعني لا ترتب عليه اثار لا لا يحل لزوجه ان تتزوج ولا يحل لاقربائه ان يتقاسموا في تركته ليه الراجل ما زال حي طب ما احناش لاقيينه ولم نعرف عنه أخبار منذ عشر سنين ولا شيء يبقى مسألة المفقود منوطة بإيه يا مشايخ بأن يحكم القاضي بأن فلانا إيه مفقود فإذا حكم بأن فلانا مفقود من تاريخ الحكم نبدأ بقى نتعامل ما الواجب على زوجه أن تفعله وما الواجب على قرابته أن يفعله في تركته واضح يا مشايخ اكتب عندك والمراد بقولنا موتا حكميا والمراد بقولنا موتا حكميا أن يحكم القاضي بفقده أن يحكم القاضي بفقده فبعد الحكم تقسم تركته كما قرره الفقهاء فبعد الحكم تقسم تركته كما قرره الفقهاء يبقى الركن الاولاني يا مشايخ من اركان المواريث من اركان علم الفرائض المورث من هو المورث الشخص الذي انتقلت تركته منه الى غيره بعد موته حكما او ايه او حقيقه الركن الثاني الركن الثاني كما قرر الفقهاء هيجي لنا ان شاء الله الركن الثاني الوارث الوارث وهو من انتقلت التركة إليه من انتقلت التركة إليه ملحوظة وانتقال التركة من المورث إلى الوارث انتبهوا الملحوظة دي يا مشايخ وانتقال التركة من المورث إلى الوارث تتم بعد الموت مباشرة ولو لم تقسم التركة وانتقال التركة من مين يا أخ مشايخ من المورث إلى الوارث تتم بعد موت المورث ولو لم تقسم التركة يعني مجرد ان هو تخرج روحه خلاص أصبح بقى العمارات والأراضي والأوراق النقدية كل هذا انتقل إلى مين؟ إلى الورثة يبقى لا يحل لأحد أن يتصرف فيها بناء على أن ال- الميت ده لسه مثلا إيه ما, ماد- ما مضى على موته إلا دقائق لا خلاص بتنتقل على طول واخد بالك ولعلكم تذكرون قصة المرأة وهذا من أقوى الأمثلة في الورع امرأة آه، آه، يعني كانت زوجة أخرى لزوج ف وهي تعجن العجين أتاها نعي زوجها فرفعت يديها من العجين وقالت أصبح لنا فيه شركاء الراجل مات يبقى أصبح هذا العجين ده فيه شركاء كتير شوف بقى الزوجة التانية والتالتة والأولاد أما والرجل حي يتصرف في ماله واضحة يا مشايخ اكتب عندك الركن الثالث الموروث الموروث وهي التركة الموروث وهي التركة نعم لا هذا مخالف إلا إذا اتفقوا جميعهم لعلة معينة الأصل الموت وبعد ذلك التوزيع على طول طيب أول السطر شروط الإرث شروط الإرث نعم الموروث مش المورث اللي هي التركة وخلاص يبقى أصبح له ثلاث أركان إيه معنى كلمة ثلاث أركان يعني لا تتم عملية الإرث إلا وجود ثلاث أركان المورث والوارث والموروث التركه من خلال هذه الاشياء نبدا ايه ننفذ عمليه الايه عمليه الارث شروط الارث اولا تعريف الشرطي تعريف الشرطي لغه هو العلامه وعند الاصوليين وعند الاصول لغه هو العلامه وعند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عند الأصوليين وخدوا بالكم منها دايما أي تعريفات تبقى من ناحية اللغة وبعد ذلك من ناحية الاصطلاح الاصطلاح ده ممكن نقول عليه إيه عند الأصوليين لما ندرس أصول فقه عند الفقهاء لما ندرس فقه عند علماء العقائد وهكذا معايا مشايخ يبقى بيبقى له تعريفين اتنين اللي يخصك انت ال- ال- ال- المبحث اللي انت بتدرسه يبقى انا حاليا بدرس مثلا فقه او اصول فقه يبقى يهمني الت- الاصطلاح ده اما في اللغه وغير ذلك فهذا من نافله القول وعند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وباستقراء الأدلة وباستقراء الأدلة معنى الاستقراء يا مشايخ حصر الأدلة أو التتبع وباستقراء الأدلة وجد أن للإرث ثلاثة شروط مجتمعة وجد أن للإرث ثلاثة شروط مجتمعة إذا تخلف واحد إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما موت المورث حقيقة أو حكما دليله قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد أو حكما لسه قايلينها دلوقتي دليله قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل علق نصيب الوارث على هلاك المورث أن الله علق نصيب الوارث على هلاك المورث نصيب الوارث على هلاك المورث إن امرؤ هلك إن هلك طب ما هلكش خلاص ومن أجل هنا بقى السؤال المشهور قوي مثلا يسألك ينفع يا سيدنا الشيخ الراجل يوزع تركته على أولاده قبل موته طبقا للشرع خشية أن يتنازعوا الجواب لا يجوز هنوزع زيادة الراجل لسه عايش يبقى لا عشان كده لابد أن تعرف أو تقف على الفرق بين ما أخرجه من مالي حال حياتي وما أوصي أن يخرج من مالي بعد موتي وما يقع على مالي من توزيع رغم أنفي لازم نفرق بين ديت حتى لا يختلط عليك يبقى أنا في حياتي أخرجت مال خروج المال مني في حال حياتي له مسمى في الفقه المال ده أعطته لمين؟ أعطته لسلم ولدي طب تحت أي مسمى؟ هدية عطية طب سلم ده من الورثة؟ نعم طب وبقية الورثة لم أعطيهم لا يحل لك كويس؟ طيب أوصيت بجزء من مالي بعد موتي ده بنسميه وصية طيب أوصيت لمن؟ لزيد بن عمرو من زيد هذا لا أعرفه خلاص يبقى تجوز الوصية طب كم قدر المال الذي وصيت به لزيد بن عمرو أقل من ربع التركة جائزة وتنفذ يبقى أصبح كل تصرف منا له مسمى معين واخدين بالكم يا مشايخ له مسمى معين. عشان كده لو انتم تفتكروا في رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام قلنا إن المال الذي يأتيك إما مال بمقابل ومال بغير مقابل مقابل يعني إيه أعطيت شيئا فأتاني مال اللي هو البيع والشراء أو العمل وممكن يأتيك مال بدون مقابل زي إيه الإرث الإرث مال أتاني صنعت شيء لا ما صنعت شيء كل ما في الأمر أنني ابن هذا الرجل فمات فورثت منه شيئا من المال واضح يا مشايخ اكتب عندك الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت المورث حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة أو حكما حياة الوارث طبعا دلوقتي انت عرفت ايه معنى كلمة المورث وايه الموروث وايه الوارث يبقى حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة أو حكما حقيقة أو حكما والمراد بالحقيقة معلوم واحد عايش اهو بيروح ويجي ويكتب والمراد بالحياة الحقيقية أيوة شيخ أحمد ولو لحظة واحدة واحدة نعم يعني الرجل مات وخلف ابن وبنت وزوج مثلا يعني بعد ما الرجل مات بعشر دقائق ابنه مات يبقى في هذه الحالة لما نيجي نوزع التركة نقول مثلا توفي رجل وترك بنت وزوجة وأولاد ابن مات في حياة أبيه خطأ لأن لما مات المو... المورث الأصلي كان الورث ماله على قيد الحياة كون احنا بقى تأخرنا في تقسيم التركة ملوش اعتبار ولكن الضابط عندنا ايه هذا الرجل الذي مات ورثته من كان منهم حيا بعد موته مباشرة ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله في, في توريث الحمل واخد بالك ال ال ال ال ال الولد ده نزل من بطن امه واستهل صارخا يعني نزل من بطن امه لتمام تسعه اشهر ثم استهل صارخا وبعد ان استهل صارخا بدقائق مات بنعامله كواريث بنعامله كواريث اللي بنسميها مساله الايه التناسخ يبقى المساله في حديث تتحل مرتين انا قلت توفي رجل وترك فلان وفلان وفلان وسعيد سعيد ده مين ده ده اتولد وبعد ما اتولد بخمس دقايق مات اه يبقى نحط ورثه وبعد كده نقول ايه توفي سعيد وترك مين ترك كت وكت وكت وكت مفهوم يا مشايخ يبقى حياة الوارث ايه بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة او ايه حكما اكتب عندك والمراد بالحياة الحكمية والمراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن امه المراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن أمه واضح يا مشايخ وعليه أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان أجمع العلماء على أن الغريقان لا يورثان إيه معنى الغريقان يعني اثنين بينهم سبب إرث ماتوا في وقت واحد نزلوا الترعة طلعوا الاثنين ميتين مين ده؟ ده محمد وسعيد ما العلاقة بينهما؟ محمد أبو سعيد وسعيد ابن محمد طب عاوزين نورث لا ده يورث من ده ولا ده يورث من ده مفهومة؟ ليه؟ لأن لا ندري من الذي مات أولا واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك بعض أجمع العلماء على أن الغريقان إيه؟ لا يورثان ووجه ذلك ووجه أننا لا ندري من الذي مات أولا أننا لا ندري من الذي مات أولا واضح يا مشايخ واضح يا رجال وعلى هذا فقيس بقى غريقان تحت هدم المهم ايه تحققت وفاة كل واحد منهما ولم ندري من الذي مات قبل الأول يبقى في هذه الحالة بنلغي نلغي إرث هذا من هذا وإرث ذاك من هذا واضح يا مشايخ آه طب لا قلنا يسأل لو عرفنا من الذي مات أولا خلاص ولكن هنا السؤال بقى كيف نعرف هم؟ لا ما أنا بقول لك كيف نعرف الكيفية ال- الحديث الغريقان لا يورثان والإجماع منعقد على ذلك طب هل يا ترى إن تمكنا بوسائل الطب الحديثة معرفة من الذي مات أولا آه، آه، وال- والذي مات مؤخرا هذا في هذه الحالة تطبق القاعدة الذي مات أولا آه، موروث والذي مات أخيرا هو الإيه هو الوارث اكتب عندك الشرط الثالث ده بيعتبر يا شيخ علاء مسألتين زي مثلا السؤال المثال الذي شبهته محمد وسعيد بنقول محمد مات ونكتب ورثته طب سعيد ابنه ما بنكتبوش خلاص طب نرجع نقول ايه مات سعيد ونكتب ورثته طب محمد ابوه لا يكتب هم؟ بتنحل مرتين لازم تنحل مرتين الشرط الثالث يا مشايخ تحقق تحقق سبب الارث وانتفاء موانعه تحقق سبب الارث وانتفاء موانعه المبحث ده لو ربنا اعانك وفهمته كويس لن تجد في الفقه الاسلامي ايسر من المواريث واخد بالك؟ بس يحتاج ايه الى مذاكره باستمرار هتجد المساله وتلاقي يعني ايه مسائل الموارد ديت إيه يعني دايما اللي فاهمها بيشعر باريحيه عجيبه عندما يحل المساله او يفتي في المساله يبقى الشرط الثالث يا مشايخ تحقق سبب الارث وانتفاء ايه موانعه طيب اكتب عندك ملحوظه عند ذكر الوارث في مسألة ما عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف كأب أو أم أو أخ أو ابن ونحوه هذا باعتبار صلته بمن مات هذا باعتبار صلته بمن مات صلته بمن مات وبناء على ذلك ممكن ايه واحد يسألك يقول لك والله أبويا مات كويس ساب مين يا ابني يقول لك ترك أم انت خلاص الأم معروفة تاخد السدس مثلا أو التلت واخد بالك أو ثلث الباقي أو ثلث الجميع وترك كذا وكذا هو قال أم أم هو وده خطأ لأن احنا لما نقول ترك أم يعني معناها أم اللي مات ترك زوجة زوجة اللي مات ترك أخ أخو اللي مات مفهوم يا مشايخ يبقى الوارث يذكر بإيه بوصف وصف إيه أب أم أخ زوجة ابن ابن ابن بنت باعتبار صلته بمن ها بمن مات يبقى احنا لما تذكر مسألة تقول توفي رجل وترك من زوجة اللي هي أمك هي في, في, في, في الحياة أمك ولكن لما نيجي نحسب المواريث تعتبر اللي مات إيه زوجة واضحة يا مشايخ مفهومة الملحوظة ديت طيب عنوان في وسط السطر أو جانبي كما يتراءى لك أسباب الإرث أسباب الإرث أولا تعريف السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم تعريف السبب عند الأصوليين أه لا اه عاوز ايه عاوز ايه قال اتفضل يا اخي بس ردوا عليا بعد الدرس طيب آه، عاوزك كده في في في جنب في الورقه بتاعتك وتكتب الثلاث تعريف دولت وان استطعت ان تميز بينهم الاسبوع الجاي يبقى انت نعم الرجل ابشر بكل خير اللي هو ايه الشرط والسبب والمانع معايا يا مشايخ الشرط والسبب والمانع اكتبهم الثلاثه تحت بعضهم معايا واد يا احمد ولنحفظه كما تحفظ اسمك اكتب عندك اولا السبب دي ملحوظه بقى بعيد عن الدرس بتاعنا خالص ها السبب والشرط والمانع السبب والشرط والمانع السبب هنكتب يا سالم ولا هنوزع ورق اكتب عندك اولا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته آه ما تسألش زميلك اسألني أنا مع حاضر تاني تاني السبب تاني كتبت السبب يا شيخ محمد سمعوا لي كده قاعد عليا ثاني ركزوا يا مشايخ في, الت... في الاملاء يا مشايخ افضل طريقه للتعليم كما تعلمت اللي انا بعمل- بعمله معاكم ما كان ممكن البحث اصوره واوزعه عليكم ومش هيكلفني حاجه بس مش طريقه تربويه صحيحه صحيح بفضل الله اللي احنا فيه فرجاء ما تفيش كلمه تفوتك السبب تاني ما يلزم من وجوده الوجود ها ويلزم من عدمه العدم اضبط يا شيخ محمد كلامك ويلزم من عدمه العدم طب المنع بقى عكس السبب يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كويس حاضر ها ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته تاني يا مشايخ تاني ما ما يعني مش عاوزك تنزعج ولا تقلق ان تجد بعض المسائل مستعصية عليك لا ده احنا كان من كثرة غبائنا كان ساعات الشيخ العثيمين بيضيق صدره بينا نقعد نقول له عيد عيد عيد عشان نفهم وده وده اللي احنا عاوزين نوصل له يا مشايخ يبقى مأوى ودرجائي أنشدك بالله مهما استعظمت عليك مسألة أو استقلت عليك ما تستحيش أصل لو استحيت مش هتعلم والقاعدة العامة كلام إنه يضيع العلم بين إيه يا سالم بين ثلاثة مستكبر ومستحين وهو بقى متجوز جديد يعني متجوز جديد يا شيخ سالم ماشي يا مشايخ يبقى تاني السبب تاني هو ما يلزم من وجوده الوجود ها ويلزم من عدمه العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته الشرط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته شرط ثاني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته خلاص يا مشايخ كده يبقى عند السبب وعندنا الايه الشرط وعندنا الايه المال اتفضل يا شيخ أحسنت أحسنت أخونا بيسأل وعندنا الحياء كله خير نعم ودي قاعدة عامة لا تنخرم ولكن مقصد علمائنا أن الإنسان يريد أن يتعلم ويستحي أن يسأل ولعلك تذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه في دين الله والقصة مشهورة لما قالت المرأة كيف أطهر به الحديث فممكن لحظة واحدة ممكن الإنسان إيه, إيه يعني ده راجل كبارة مثلا زي أحمد هارون كده ولا هو كبارة ولا حاجة وتشكل عليه مسألة يقول لك هسأل واخد بالك اه هو ده بقى هنا منعه الحياء أن يسأل هنا يأتي الجهل أو يستنكف اللي هو مستكبر الأمر الثاني بقى مش فاضي اتجوز جديد مش فاضي واخد بالك انت ما عادش فاضلنا بقى خلاص يتعلم واضح يا شيخ اتفضل يا شيخ نعم في منين يعني اي كتاب اصول فقه اي كتاب يعجبك حتى لو المنخول للرازي اي كتاب يعجبك ها لا لا لا كلام غير صحيح لا لا غير صحيح ما انت عندك انا كتاب الاصول من علم الاصول اكاد اكون احفظه بتاع الشيخ العثيمين لان سمعناه على الشيخ اكثر من مره كله من كلام الشيخ العثيمين معايا يا اخوانا كده ها اكمل يا اخوانا وصلنا لحد فين خلاص كده اكتب عندك لا ما احنا خلاص احنا قلنا الثلاثه دول لوحدهم بقى خلاص نرجع بقى لايه لاسباب الارث لما عرفنا السبب اكتب عندك وتعريف السبب عند الاصوليين وتعريف السبب عند الاصوليين ها نعم دول يا شيخ وتعريف السبب عند الأصولين هو أمر ظاهر منضبط أمر ده التعريف ده يتناسب معايا ومعاك لا زي ما هو اشربه ازاي بقى وانا مالك حاجه غلط فهمني بس يتناسب انا لسه انا وانت بنحبي التعريف اللي جاي ده بقى للرجاله الكبار فلو كنت كبير اكتبه واخد بالك انت ازاي صغير ما تكتبوش ها في السبب بس عاوز ايه يا موسى مظبوط ما له تعريف ويلزم من عدمه العدم مظبوط تعريف السبب عند الاصول له له اربع تعريفات عند الاصول كلنا عند الاصوليين ايوه اصله شوف دايما ودي تعرفها ميزه عامه لعلماء الاصول علماء الاصول دولت كانوا متاتقن الناس لعلوم اللغه وكان كل واحد يتبجح بعلمه يعني ينقي الفاظ كده تتناسب معاه واخد بالك تلاقي التعريف له تعريف كده سجع ينحفظ وفي نفس الوقت جديد ليه يريد أن يظهر علمه معايا اكتب عندك أمر ظاهر منضبط تعريف السبع عند الأصوليين ده بتاع الرجالة بقى أمر نعم مش عارف أيوة تعريف آخر أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه هو مسببه تاني عشان هسمعوا من بعضكم أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه كتبت يا شيخ كتبت يا عمرو سمعني هو مسببه واضحة ماشي اكتب عندك مثال ذلك مثال ذلك غروب الشمس غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب سبب لوجوب صلاة المغرب طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة المغرب صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة الفجر مظبوط ولا لا دخول شهر رمضان دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام على المسلمين سبب لوجوب الصيام على المسلمين السفر السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان أول السطر نعم سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان عنوان كده في أول السطر بين السبب والعلة بين السبب والعلة أول السطر تعريف العلة عند الأصوليين اكتب كده هو نفس تعريف السبب لما واكتبه بقى اللي هو ايه اه اكتبه لي اه اكتب هو نفس تعريف السبب وافتح قوس واكتبه معايا شيخ خليل معايا اهب ماشي يبقى اصبح يا مشايخ تعريف السبب هو تعريف العلم طب الفرق بينهم ازاي يعني كيف اقول ان السفر علة القصر معايا وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب طب لما لم نقل ان غروب الشمس علة لوجوب صلاة المغرب قال لك لا ما ينفعش يبقى اصبح في فرق بين العلة وبين السبب اكتب عندك والفرق بين العلة والسبب هو والفرق بين العلة والسبب هو إذا أدرك العقل العلاقة إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة وإن لم يدرك فهو سبب وضحت؟ إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه يبقى هنسميها علة طب لم يدرك هنسميها سبب طيب تعالى بقى نشوف غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب طب العقل أدرك إيه العلاقة بينهم مش عارف وشمعنا يعني إيه غروب الشمس قال لك صلي المغرب واخد بالك طب ليه ما نعرفش يبقى هنا العقل عجز عن إدراك الإيه العلاقة فلما عجز بنسميها ايه سبب تعالى مثلا في ايه في السفر آه السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم العقل يدرك الله آه راجل تعبان راكب العربية مش فاضي ذهنه مشغول يبقى هنا العقل أدرك الإيه العلاقة فإذا أدرك العقل العلاقة هنسميها إيه علة طب لم يدرك العلاقة أحسنتم واضحة يا شيخ مفهوم الفرق بين الاثنين واضحة طيب يبقى السبب الأولاني ده تعريف ال- السبب عند الأصوليين اللي هو التعريف بتاع الرجالة أما تعريف الصبية اللي زينا كده عدى وخلاص اكتب عندك نعم اه من انا قلت سبب ما هو سبب وفي نفس الوقت عله واخد بالك بس امتى اقول عليه عله وأم- واقول عليه سبب ال- الانسان ادرك العلاقه بنسميها عله وفي نفس الوقت هو سبب واخد بالك انت ازاي وعشان كده قالوا ايه كل سبب عله وليست كل عله ايه سبب اكتب عندك ملحوظه ودي مهمه جدا ملحوظه وكون الشيء وكون الشيء سببا لشيء خاص بالمشرع وكون الشيء سبب لشيء خاص بالمشرع يعني ملناش علاقة فيه اللي هي بنسميها علاقة السببية طب لماذا جعل ربنا عز وجل دخول رمضان سبب لوجوب الصيام ما نعرفش حاضر وكون الس- الشيء سبب لشيء حق خالص للمشرع طب أ- أ- أ- ازودك شويه كمان عشان تستوعب السبب قوي اكتب كده عنوان جانبي وتنقسم الاسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدره العبد عليها الى الاقسام الاتيه وتنقسم الأسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية أولا سبب ليس في مقدور العبد سبب ليس في مقدور العبد يبقى مالكش دخل به مش في مقدورك مثال ذلك غروب الشمس حد له دخل فيها أبدا غربت ما لا استطيع ان نتكلم غروب الشمس وكذلك بلوغ الرجل او بلوغ الذكر وكذلك بلوغ الذكر وحيض الانثى هل واحد ممكن يتحكم في بلوغه يقدر ابدا يبقى بلوغ الذكر وحيض الأنثى يبقى ده اسمه سبب إيه ها؟ ليس في مقدور العبد ماليش علاقة بيه خالص وخد بالك كون إن هو في مقدورك أو ليس في مقدورك المسبب ملناش علاقة بيه أيضا يعني مثلا إنسان إيه ليس له قدرة في بلوغه ولكن بلغ خلاص تجرى عليه الأحكام امرأة ليس لها دخل في حيضها ولكن حاضت تجرى عليها الأحكام يبقى النوع الأولاني سبب ليس إيه ليس في مقدور العبد اكتب عندك القسم الثاني سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله الأعمال الصالحة سبب لرضا الرب وهي في مقدور العبد ويؤمر بها سبب في مقدور العبد ويؤمر به خد بالك من كلمة يؤمر به دي يؤمر به في مقدور العبد ويؤمر به اللي هي ايه الاعمال الصالحه سبب لرضا رب سبب لدخول الجنه كقوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم الباء هنا باء الايه السببيه اوعى تقول باء المقابله لا باء الس- ايه باء السببيه مقابله احنا احنا عملنا حاجه سبحانه وتعالى رحمته واسعه واضحه يا مشايخ يبقى سبب في مقدور العبد ويؤمر بايه بفعله خلاص خدنا المثال اكتب عندنا وكذلك صله الرحم صلة الرحم سبب لطول العمر سبب لطول العمر ويؤمر بها العبد القسم الثالث سبب في مغدور العبد ولا يؤمر به ولا ينهى عنه بحث ده عاوز مذاكره يا رجاله عاوز مذاكره سبب في مغدور العبد ها ولا ايه ولا يؤمر به ولا ايه ولا ينهى عنه مثال ذلك السعي السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاه السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاة واحد مثلا عنده آه، 15000 جنيه وعنده استعداد في خلال شهرين ثلاثة يوصلهم 100000 يبقى لو وصلوا 100000 ها، يجب فيهم الايه الزكاة يبقى بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة واخد بالك السبب ده في مقدوري أنا ولكن الشارع لم يأمرني به وفي نفس الوقت ما نهاني عنه واضح يا مشايخ يبقى سبب في مقدور العبد ولكن لا يؤمر به ولا ينهى عنه اكتب عندك نعم انت كتبت النوع الثالث اسمعوا منك يا شيخ محمد ولا يؤمر به ولا ينهى عبده زي ايه بقى انت عندك خليك معايا يا شيخ محمد معاك 15000 جنيه واحنا هنقول مثلا تجاوزت نصاب الزكاه 20000 احنا قلنا بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة حولان الحول شرط لإخراج الزكاة فرق بين الاثنين فأنت عندك 15000 وعندك مقدرة توصلهم العشرين يبقى هذا سعيك لتوصيلهم إلى العشرين ألف سبب في مقدورك ومع ذلك الشارع لم يأمرك قال لك اسعى عشان ملك يصل النصاب تزكي على الناس الشارع لم يأمرك وفي نفس الوقت ما نهاك يبقى على الإباحة واضحة يا مشايخ ده بقى اللي الفقهاء بيصغوا بيقولوا إيه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واضحة يا مشايخ واضحة يا رجال تاني اكتب- وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واضح يا مشايخ اكتب عندك القسم الثالث من الأسباب سبب في مقدور العبد وينهى عنه م- م- م- أنا بمل من ذهني فاكتب الأرقام انت بقى براحتك سبب في مغدور العبد وينهى عنه وينهى عنه يعني حاجة في مغدورك ولكن الشرع نهاه مثال ذلك السرقة سبب لقطع اليد في مغدورك ولا مش مغدورك في مغدورنا ولكن الشرع ايه ها؟ نهى عنها يبقى سبب في مغدور العبد ولكن نهى عنه الشارع سبب السرقة سبب في مغدور العبد ولكن نهى الشارع عنه واضحه يا مشايخ كده فهمت مساله ال- السببيه والاشياء ديت اهم شيء في السببيه العلاقه بين السبب والمسبب حق خالص لمن لله عز وجل ومن اجل هذا لكي تكون عندك دقه في الحكم على الشيء بانه بدعه او لا انظر الى سبب العباده أنت فعلت العبادة ديت بسبب إيه بسبب آه، آه، آه، دخول المسجد صلت ركعتين يبقى الشارع جعل دخول المسجد سبب لوجوب ركعتين خلاص يبقى هنا إيه أنت عملت عبادة على سبب الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء مش عندك أنت وبناء على ذلك من صام السابع والعشرين من رجب جبتها منين من احتفى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جبتها منين وهكذا في كل الأمور يبقى العبادات المبنية على أسباب البدعية فيها أن يأتي بالعبادة على سبب بدون إذن من الشارع طب الشارع أذن خلاص حق خلص لله سبحانه وتعالى ليس واضحة المشاية كده عشان كده هيجي لنا إن شاء الله بعد قليل إن الأحكام الوضعية اللي هي مبنية على أسباب إذا تحقق السبب ووجد الشرط وانتفى الموانع تترتب عليه آثار الحكم وإن لم يقبل من فعل السبب يعني مثلا عندنا الطلاق الرجعي سبب لي لأن يحق للرجل أن يراجع زوجه في العدة طب واحد قال لك يا عم أنا طلقها طلاق رجعي بس حقي في الرجع متنازل عنه لا لا يحل لك ليه لأن الأحكام الوضعية تبنى على أسبابها بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإن لم يرضى من فعل السبب رضاك ما يخصناش في حاجة أبدا زي بالضبط كده إيه واحد يقول لك والله الشرع المطهر في الزواج قال لك إيه الطلاق بيد الرجل قال لك أنا متنازل مش على كيفك ليست لك وبناء على ذلك من قال للمرأة يعني إيه, إيه, إيه, إيه الطلاق في العصمة في إيدك أنت وقت ما تطلقي اديني خبر بس الكلام ده كلام باطل واضح واضح يا مشايخ ليه لأن دي أحكام إيه ها أحكام وضعية مبنية على إيه على أسباب ها واضح يا رجالة واضح يا مشايخ أكمل اكتب عندك بقى وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة الأول النكاح الأول النكاح ضابطه عقد الزواج الصحيح اه خد بالك هسأل سؤال دلوقتي النكاح وهو عقد الزواج الصحيح فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد يبقى هنا تحقق الارث بين الزوجين منوط بالايه بالعقد ولا منوط بالدخول بالعقد بالعقد فقط ومعنى عقد صحيح في في في 2000 و في 1439 رحنا عند المأذون وايه والولي موجود والشهود موجود والصداق موجود والكلام ده كله اللي هو العقد الزوجي الايه الشرعي بمجرد تم العقد يعني بمجرد المأذون كتب الأسيمة ووكيل الزوجة وقع والعريس وقع والشهود وقعوا والصيغه اتقالت زوجتك قبلت منك واحد منهم مات خلاص يتحقق الايه الارث يبقى عقد الزواج انه عقد الزواج فبمجرد العقد ايه يرث كل احد كل احد الزوجين ايه صاحبه بمجرد الايه العقد اكتب عندك ولو لم يحدث دخول ولو لم يحدث دخول دليل ذلك الإجماع دليل ذلك الإجماع واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق بروع شكلها عشان ما اجيش اقول لك قصه مين تقول لي بروع ما ينفعش بروع بنت واشق الباء ساكن مكسوره والراء ساكنه والواو مفتوحه بروع بنت واشق ها بروع نعم بنت واشق وحاصل القصة وحاصل القصة تزوجها رجل من بني أشجع تزوجها رجل من بني أشجع ولم من بني أشجع ولم يفرض لها هم؟ أشجع ولم يفرض لها عشان كده كان واحد بيسأل واحد من الأعراب ما- مرة قال له أسماءكم فيها غلظة أسد وفهد وجبل وصخر وأسماء الغلمان اللي هم العبيد فيها رق فقال له نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا م- م- ولادك فين صخر وفهد وأسد وجبل ونمر هيجري لكن شوش ورشا مش هيجري هيجري فين بقى ده هيقعد واضحة يا مشايخ نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا ده ده كلام علماء النقص ها ما عادش ورق يا شيخ امين مفيش اكمل يا مشايخ قلنا بقى قصه ايه برو لا بروع بروع بنت وشط كويس تزوجها رجل ولم يفرض له ثم مات قبل الدخول ثم مات قبل الدخول ثم مات قبل الدخول فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا ولها الإرث لها الصداق كاملا ولها الإرث وتعتد أربعة أشهر وعشرة أعيد تاني قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا ولها الإرث وتعتد أربعة أشهر وعشرة هسأل سؤال كده أيوة يا يوسف طب لو كانت حامل يا حبيبي تاكلات كأمك ليه؟ انت مش تاخد مش تاخد بالك يا شيخ يوسف خلاص ما انت وقعت خلاص بعد كده اتفضل يا شيخ احمد اه ولم يس- رفض ده يعني لم يسمي صداقا يعني ما قالهاش مثلا 20000 جنيه ولكن انا هتجوزك وليك صداقه عندي إيه اللي انت عاوزاه فهنا لها صداقه كامله واضحه يا مشايخ حاضر ولها الارث وتعتد ايه ركز زياد شويه خليك ناصح شويه ماشي يا مشايخ واضحه كده يبقى اصبح عندنا بمجرد عقد النكاح الصحيح يتحقق الارث بين ايه ها بين الزوج وزو... إيه؟ وزوجه بمجرد ايه ان يموت ايه ان يموت احدهم واضح يا اخوانا عشان اكمل اتفضل يا اخي
ثم اخذ الميراث يعني الصداق هيطلع مقدم زي الدين بغض النظر بقى الصداق مؤخر صداق او قايمه او الكلام ده بغض النظر
الصداق كده بيطلع زي زي زي الدين من قبل تقس- تقسيم التاجر هو عنده كفاءة يعبر عن مراده لما يعجز بتكلم انت ماشي بص يا اخي انت مقصدك مؤخر الصداق ما اصلا معنى كلمة صداق يعني ايه؟ ما هو ف... لا معنى كلمة فرض لها الصداق يعني الصداق موجود ايه آه، اوضه النوم مثلا أيوة، ما هو كلمة لم يفرض لها صداق يعني ايه؟ م- مظبوط مظبوط مثيلها نعم اتفضل يا اخي هي تاخذ الصداق قبل توزيع التركه اي نعم نعم ايوه دين حقوق ها اكمل يا مشايخ واضحه المساله ديت نعم اتفضل لا ابدا هو اصلا يعني إيه- لان ال- بعض ال- ال- خلي- كمان تم- بعض الناس طعنوا في حديث بروع بنت وشق ليه؟ ل- ل- يعني شغله كده في علم المصطلح إيه، قالوا فيه نكره والكلام ده فالاجماع يعضد الحديث يعني طالما الحكم اجمع عليه عشان كده لعلكم تذكرون مره قلنا ان لو ان حكما شرعيا ثبت بحديث احد وأجمع العلماء عليه يرتقي الحديث إلى التواتر فاكرين الإلقاء المعلومة دي طيب يبقى أصبح هنا عقد الزواج مال ومشايخ ها هو الذي يسبب إيه أول سبب من أسباب الإيه من أسباب إيه النكاح اكتب عندك وكذلك وكذلك ترث المرأة المطلقة من زوجها وكذلك ترث المرأة المطلقة من زوجها ما دامت في العدة من طلاق رجعي ما دامت في العدة من طلاق رجعي نعم حاضر كتبت الأول خلي خد راحتك خد راحتك يا خلي انت ابني مليني بقى كتبت ايه ما دامت في الايه في العده من طلاق ايه من طلاق رجع طلاق الرجعه كما قلنا قبل ذلك هو الذي يملك الرجل فيه حق الرجعه لامراته بدون اذنها وبدون رضاه هرجعك يبقى ما زالت فين ما زالت في العده يبقى لو ان رجل طلق امراته وهي في العده مات ترث الناس بيقولوا ده غضبانه وكانت في العده وطلقها والورقه هو دعك من كل هذا في العده ام انقضت العده في العده ترث ليه يا اخواني لان المراه وهي في العده ما زالت ما زالت ايه رباط الزوجيه قائم بينها وبين ايه وبين زوجها اكتب عندك ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك اذا طلق الرجل امراته ويستثنى من ذلك اذا طلق الرجل امراته في مرض الوفاه في مرض الوفاه ترث وإن انقضت عدتها ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة يعني كان مريض مرض وفاة مات منه يعني وهو مريض حصل إشكالية فطلق امرأته والمرض طال به حتى انقضت عدته ثم مات بعد انقضاء العدة ترث واضح يا مشايخ ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ترث وإن انقضت عدتها ترث وإن إيه اكتب عندك حتى لو كان الطلاق بائنا بينون كبرى حتى حتى حتى لو كان الطلاق بائنا بينون كبرى تفضل يا شيخ تلف معايا يا اخوانا كده لحظه واحده بس اكمل معايا مشايخ كده قلنا ايه بقى ويستثنى من ذلك ايه هم. اذا طلقها في مرض الايه الوفاه ترث وان انقضت ايه عدته حتى لو كان الطلاق ايه بائنا اكتب عندك الدليل على ذلك الدليل على ذلك ورث عمر ابن الخطاب ورث عمر بن الخطاب تماضر بنت الأصبغ الكلبية تماضر بنت الأصبغ الكلبية تهميم ألف ضاد راء بنت ها لا ده عثمان مش كده عثمان اه اكتب ورث عثمان مع عفوا يا اخوان ورث عثمان تماضر بنت الاصبغ الكلبيه من تركه عبد الرحمن بن عوف من تركه عبد الرحمن لا عثمان اللي ورث انا اشكل علي اللي حصل يا مشايخ ان عبد الرحمن بن عوف انا قلت لك خلاص ذكر عمر مشكل علي اخطات انا غلطان معايا اللي حصل ان عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض الموت وبت طلاقها بت طلاقها يعني ايه طلقها التالتة فلما مات وكانت ما زالت في العدة قام عثمان وأعطاها الميراث يبقى هنقول ايه ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من تركة عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها ها من تركه عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها ولم يعرف له مخالف ولم يعرف له مخالف من أول فين يا شيخ محمد؟ ما هو ط- طلق عبد الرحمن بن عوف زوجه في مرض الموت ورث عثمان وكانت انقضت عدتها الخلاف وقع فين يا شيخ بقى لو طال مرض الموت وانقضت عدة المرأة ثم تزوجت هل يا ترى و- و- والراجل مات بعد أن تزوجت امرأته بس مات بسبب المرض الذي طلقها فيه هل ترث بعد زواجها من آخر أم لا قولين لأهل العلم والراجح أنها ترث واضح يا مشايخ اتفهمت مسألة النكاح ان هو سبب من أسباب الإيه من أسباب الإيه الإرث واضح يا مشايخ اكتب عندك السبب الثاني النسب النسب افتح قوس او القرابه يعني ممكن تقراها بعض كتب الفقه النسب وممكن تقراها الايه القرابه وهو الرحم وهو الاتصال وهو الرحم وهو الاتصال بين انسانين اه بين انسانين بولاده قريبه او بعيده وهو الاتصال بين انسانين بولاده قريبه او بعيده دليله قول النبي صلى الله عليه قول قول الله تعالى عفوا دليل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء الولاء الولاء فضل آه السبب الثالث يبقى السبب الأولاني إيه يا مشايخ ها النكاح السبب الثاني النسب أو الرحم أو القرابة السبب الثالث الولاء الولاء دليله دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء لحمة كلحمة النسب والمراد به أن يعتق مسلم عبدا أو أمة لحمة كلحمة النسب والمراد بأن يعتق مسلم عبدا أو أمة ثم يموت العبد أو الأمة وليس له ورثة ثم يموت العبد أو الأمة وليس له ورثة فيرثه من أعتقه فيرثه من أعتقه في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق نعم فيرثه من أعتقه دليله في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق م? نعم آه وليس العبس نعم خلاص ترث ترث نصيبه احنا بنقول اشترطنا ايه خليك معايا ان هو ايه احسنت مات ولا وليس له ايه ورثه وليس له ورثه اتفضل يا شيخ نعم هل هي سببها آه، دليل شرعي ولا سببها آه، ولا سببها معامله من اصول القوم؟
لا هو سببها القاعدة العامة اللي هو المعاملة بنقيض القصد ولكن ده يستأنس به أما سببها الشرعي فعل عثمان اه طبعا لم يعرف له مخالف ده مش هينة اتفضل يا شيخ عبد. أرى إيه؟ أرى إيه؟ ما أذكر والله يا شيخ عبده ما أعلمه لعل في شيء وأنا ما أعرفوش يا إخواننا إحنا قلنا قبل ذلك نعم ما خلف في من؟ والله يا أخي الف- إن كان خالف ننظر إلى كيفية مخالفته ولكن الذي قرأته في كل كتب الفقه في توريث المرأة التي مات الذي زو- طلقها زوجها في مرض الوفاء نقرأ في كل الكتب ولم يعرف له مخالف نعم دعك من المذاهب احنا لنا الأدلة الشرعية ماشي يا أخي الفضل تفضل يا شيخ اللي احنا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب يعني نوع من أنواع القرابة بس الولاء لمن لمن أعتق العبد وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق طبعا قصة مشهورة في قصة بريرة لما كتبت بريرة أسيادها على تسع أواق من الفضة يعني اشترطت عليهم أعطيكم تسع أواق من الفضة على أن تعتقوني فذهبت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تأخذ شيئا من المال فقالت عائشة رضي الله عنها لبريرة إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم قالوا لا إن أرادت أن تفعل تفعل أما ولاؤك لنا فعائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعتق يبقى اللي بيعتق له الولاء الولاء إيه؟ لحمة كلحمة النسب يعني باللغة العامة كده نوع من أنواع القرابة سببه أنه إيه أعتق الإيه هذا العبد أو تلك الإيه أو تلك الأمة واضحة يا مشايخ اتفهمت كده طيب اكتب عندك
الا في حاله واحده بس ان يكون اللي مات ده لو كان اما او عبد ايوه ملوش ملوش ايوه ملوش ما احنا قلنا ملوش ورث طب له ورثه يرثوه طب واللي اعتق يحتسب عند الله اكتب عندك عنوان جانبي موانع الارث يبقى احنا كده خدنا الشروط وخدنا الاسباب ناخد الايه الموانع لان ال- ال- الارث يا مشايخ من الاحكام الوضعيه والأحكام الوضعية لا تتحقق إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الإيه؟ الأسباب لازم الثلاثة مجتمع اكتب عندك موانع الإرث تعريف المانع تعريف المانع هنعيده دي ثالث مرة اهي. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجو ولا يلزم من عدمه اه عدم ولا وجود لذاته وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة أولا الرق الرق ضابطه وصف يكون وصف يكون به الإنسان مملوكا وصف يكون به الإنسان مملوكا آه وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب يباع, يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا مستقلا ها؟ ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا مستقلا ووجه كون الرق مانعا من الإرث ووجه كون الرق مانعا من الإرث ووجه كون الرق مانعا من الإرث أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام باللام اللام حرف اللام الدالة على التمليك افتح قوس ولأبويه أدي اللامة هي والرقيق لا يملك والرقيق لا يملك وروى الشيخان من حديث ابن عمر وروى الشيخان من حديث ابن عمر من ابتاع عبدا من ابتاع عبدا عن ابن عمر نعم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعليه انتبهوا اللي جاي بقى وعليه لو ورث العبد من مورثه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت آه وعليه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت زي إيه يا أخوانا خدوا بالكم معايا عشان نفهم صورة المسألة هنقول مثلا توفي رجل الرجل ده مخلف أولاد ولد من أولاده عبد وقع في العبودية يعني مثلا في حرب بين المسلمين وبين غيرهم وقع مأسورا فأصبح عبدا ثم مات أبوه والولد ده مسلم يبقى هنقول مات وترك خمسة أولاد منهم ولد عبد طب العبد ده لو ورث من أبيه المال الذي يجلبه العبد سيكون ملكا لمن؟ لسيده والسيد ده أجنبي عن, ال... عن الذي مات فيحصل المال بغير وجه إيه حق واضح يا مشايخ يبقى المنع الأول من موانع الإيه؟ من موانع الإرث اكتب عندك نعم حاضر قلنا ليه العلماء قالوا ان الرق منع من الارث لان العبد ان ورث من مورثه المال اللي هياخده العبد لا يكون ملكا للعبد لان القاعده عندنا ان العبد لا يملك فينتقل المال الذي ورثه العبد من ابيه الى سيده وسيده اجنبي عن الميت يبقى وصل اليه مال بدون وجه حق صوره المساله توفي رجل وترك خمسه اولاد منهم ولد عبد يعني نقول توفي محمد وترك سعيد سعيد ده عبد من سيد سعيد زيد ما العلاقة بين زيد ومحمد ما فيش علاقة خالص ده ده من بلد وده من بلد يبقى أصبح جزء من مال محمد سيأتي إلى زيد عن طريق سعيد العبد بدون وجه حق فالعلماء حرموا ذلك ومنعوه من الإرث واضح يا مشايخ أدي معنى الإرق تفضل يا شيخ ولو كان ل- لهذا العبد أولاد هل يرثه؟
يرث من من من العبد نفسه مش من مش من ابو العبد يرث من العبد لو مات العبد يرث منه معايا اتفضل اه يعني انا جيت اشتري منك عبد واخد بالك العبد ده عنده اشياء سواء بقى وهبها له سيده او لا فانا قلت لك بيع لي العبد بتاعك قلت لك ماشي ببيعه لك بس عنده حمار الحمارة ديت مش ده بتاعتي انا أدي إم الا ان يشترط الايه المبتاع اكتب عندك المانع الثاني اتفضل يا عبد الرحمن نعم لا لم تعد موجودة ولكن تعود لا احنا يا اخواننا يا مشايخ الله يبارك فيكم خدوا بالكم ما هي اسباب الرق الحرب وقع اسيرا فاصبح عبد فكان في في في الصدر الاول في في قبل الاسلام وفي الصدر الاول من الاسلام كان ده شائع وموجود واخد بالك وهذا الحكم الى قيام الساعه فلو قامت حرب بين المسلمين وغيرهم ووقع بعض غير المسلمين في الاسر لدى المسلمين اصبح عبد ولولي الامر ان يجعله عبدا وله ان يمن عليه بالعتق واخد بالك اما ان احنا دلوقتي نذهب الى قريه مثلا او اسره فقيره نقول لهم بيعوا لنا بنتين ثلاثه ويبيعوهم لا هذا البيع باطل وكون ليس انه اشترى اصبحت اما له لا اصل معنى كلمه اما خلاص بقى الاحكام معروف يطأها الى غير ذلك ويبيعها ويشتري لا هذا مخالف يا اخوانا لابد ان ننظر الى سبب وقوع الادمي الذكر في الرق وسبب وقوع الانثى في الرق اكتب عندك المانع الثاني من موانع الارث فضل يا اخي قاعد عليا مسلم اسيرا لغير مسلم بتتوقف على ط- طبيعه الحرب اللي بينهم اكتب عندك المانع الثاني القتل من المانع الثاني من موانع الارث القتل القتل والمراد به أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله أن يقتل المسلم أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله أو تسبب في قتله مباشرة أو تسبب في قتله دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا لا يرث القاتل شيئا وفي رواية صحيحة ليس للقاتل من الميراث شيء وفي رواية بسند صحيح ليس للقاتل من الميراث شيء حاضر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا وفي رواية صحيحة ليس للقاتل من الميراث شيء أول السطر ولا فرق ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء بين كون القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ آه ولا فرق بين على الراجح من أقوال العلماء بين كون القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ سدا للذريعة سدا للذريعة أكمل حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ لأن كثير من الفقهاء قالوا لا قتل الخطأ ما ينفعش يمنع من الإرث قال لك لا طب ما هو ممكن كده يتعمد قتله أو يقتله شبه عمد فإذا منعنا الإرث قال لك يا أخوانا ده أنا ما أقصدش ده أنا بهزر معاها مات يبقى هنا إيه سدا للذريعة وموضوع سد الذريعة كما تعلمون ده أصل عظيم من أصول الشريعة يبقى العلماء قالوا ولا فرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ سدا للذريعة حتى لا يقتله أي يقتل الوارث المورث, المورث عمدا ويدعي أنه إيه أنه خطأ واضحة يا مشايخ واضحة يا رجالة اتفضل يا شيخ سيأتي بعد قليل واضحه يا مشايخ الجزئيه ديت يبقى المنع الثاني منع الايه منع القتل هنا بقى فيه مبحث صغير كده يعني لو اغفلناه سيشكل عليك كما اخونا طرح السؤال دوت هو ركب السياره هو وابوه وعملوا حادث قدر ربنا عز وجل مات الاب طيب والابن اللي كان سايق السياره طب هل الابن هو الذي قتل ما حصلش طب تسبب في القتل اه علشان كده هناخد مبحث صغير اكتب عندك ملحوظة متعلقة بالقتل القاتل إما أن يكون باشر القتل القاتل أنت فاضي أنت عبد الرحمن ولا طيب ماشي القاتل القاتل إما أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه القاتل أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه شرطا فيه نعم وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة مباشرة وسبب وشرط مباشرة وسبب وشرط ها؟ وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة مباشرة وسبب وشرط أولا المباشرة المباشرة ضابطها ضابط المباشرة ما جلب الموت بذاته ضابطها ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين أو الخنق ونحوها يبقى واحد ذبح واحد يبقى هنا باشر القتل طب خنقه باشر القتل معايا يا اخوانا كده ثانيا السبب هو ما كان علة للموت هو ما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة وما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة مثال ذلك شهادة الزور على بريء أنه قاتل شهادة الزور على بريء أنه قاتل فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله آه فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله فيقتل على الشهادة بقتله فيقتل يبقى أصبح هنا اللي قتل اللي هو المختص اللي ولي الامر عيونه يقتل ال- ال- المحكوم عليهم بالاعدام يبقى هو ده اللي باشر القتل واخد بالك ولكن اللي تسبب ايه امر اخر يبقى عله الموت وسبب الموت شهاده الزور أما المباشر ده ملوش علاقة خالص بالموضوع يبقى هنا ده إيه ق- قتل بالإيه بالسببية وليست بالإيه بالمباشرة اتفضل يا شيخ أحمد. حاضر قلنا آه، آه، رجل شهد على رجل أنه قتل فبناء على ذلك القاضي نظر بناء على الشهادة ديت حكم بإعدام فلان بناء على الشهادة يبقى هنا اللي نفذ الحكم اللي هو اللي باشر باشر يعني ايه مسكه خنقه موته او ضربه بالسيف ده المباشرة طب المباشرة ديت سببها ايه شهادة الزور ولولا شهادة الزور ما قتل يبقى أصبح علة القتل هنا وسبب القتل شهادة الإيه؟ شهادة الزور يبقى ده اسمه قتل بالسببية وليس قتل بالمباشرة واضحة يا أخي الفضل؟ قتل بالإيه؟ بالسببية وليس قتل بالمباشرة اتفضل نعم فين؟ أيوة آه نعم احنا بنتكلم على إيه؟ آه آه آه نعم آه، طبعا يقتص منه نعم لا ينقطع اكتب عندك وصلنا لحد فين؟ احنا قلنا مثال ذلك وخرجناش مثال ش... آه فيقتل وأيضا من حفر بئرا من حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته فيقع فيه فيموت يعني حفر بئر هو عاوز يموته واخد بالك حفر له بئر وغطى البئر الراجل ماشي طب ساكت في قلب البئر واخد بالك عارف ان هو هيجي يمسك البوابه دي كهرب البوابه مات يبقى هنا ايه ها ده سبب واخد بالكم يا مشايخ ده اسمه ايه بقى ايه القتل بالايه بالسبب الاولاني كان قتل بالايه بالمباشره اكتب عندك ثالثا الشرط لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت ولكن وجوده جعل فعل آخر آه ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف متلفا أو علة في التلف مثال ذلك أن يلقي إنسان آخر في بئر اللي هو مثال الشرط بقى إحنا قلنا الشرط لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف مثال إيه أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس فيموت الثاني ففي هذه الحالة آه يعني واحد حفر بئر حفروا ليه عشان الناس تشرب منه فقام واحد ماسك واحد رماه في قلب البئر ده يبقى لما نيجي نشوف بقى ان, إن البئر هذا شرط لايه لا تحقق الوفاه ولكن البئر ده جعل فعل اخر يؤدي الى الايه الى الهلكه مثال ان يلقي انسان اخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس فيموت الثاني ففي هذه الحاله صاحب البئر ليس عليه شيء وصاحب البئر ليس عليه شيء واضحه يا مشايخ يبقى ال- ال- يبقى القتل يكون بايه ها بالمباشره بالسبب بالشرطيه اكتب عندك ويجتمع السبب والمباشره ويجتمع ودي مهمه جدا السبب والمباشره في جنايه القتل بثلاثة أحوال ويجتمع السبب والمباشرة في جناية القتل بثلاثة أحوال أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وطبعا احنا كده عدينا على درس التوحيد ولكن لعله يكون خير إن شاء الله جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم